هنعيش مع اسم من اسماء الله الحسنى عارفين يعني ايه اسماء الله الحسنى يا جماعه 99 مهدئ نفسي 99 باب للسعاده 99 باب للجنه 99 باب لرضوان الله مستشفى الاسماء الحسنى الطبيب فيها هو الله سبحانه وتعالى لو كل طبيب نفسي عالج المرضى بتوعه بالاسماء الحسنى داووا مرضاكم بالاسماء الحسنى 99 حصانه ضد الاكتئاب والتوتر ونوبات الهلع والفزع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة جنة الدنيا قبل جنة الاخرة للي هيعيش في ظلال الاسماء الحسنى تخيل كده لو انت داخل سوبر ماركت وقابلت واحد فبتتكلم معاه عادي وبتتعرفوا على بعض وانت بتتعرف عليه فوجئت ان هو وزير من الوزراء او حد multi ملياردير او حد صاحب multinational group كبيرة معاملتك معاه تتغير فورا هتتغير فورا لانك عرفته هو ده مفتاح التغيير كله لو عايز تتغير في الدين لو عايز قلبك يتغير لازم تعرف ربنا ربنا مش ممكن هتحبه وانت ما تعرفوش مش ممكن هتخاف منه وانت ما عرفتوش مش ممكن هتشتاق للجنه وانت ما عرفتوش مش ممكن هتزهد في الدنيا وانت ما عرفتوش مش ممكن هتثقي فيه وتطمئني اليه اليه وانت ما عرفتهوش مش ممكن يا جماعه مش ممكن هنشتاق للفردوس الاعلى واحنا ما عرفناش ربنا انت ممكن تعيش من غير اكل 40 يوم ده كلام علمي ممكن تعيش من غير شرب لمدة 3 ايام انت ممكن تعيش من غير نفس لمدة 8 دقايق انما مستحيل تعيش من غير امل واطمئنان ثانية واحدة هو اللي بيرمي نفسه تحت مترو ولا بيرمي نفسه من عمارة ولا بيولع في نفسه ولا بتشنق نفسها ولا بيضرب قلبه بسكينة والعياذ بالله وبينتحر ليه لان ثانية واحدة بس اليأس اتسرب لقلبه ما قدرش يستحمل ولا قدر يعيش مع اليأس انت ممكن تعيش من غير كبد 3 ساعات ممكن تعيش من غير كلى اسبوع كامل ولكن مش ممكن تعيش من غير معرفة ربنا ثانية واحدة مش ممكن تعيش من غير امل في الله ثانية واحدة عشان كده اعظم احتياج في الوجود هو معرفة الله سبحانه وتعالى لو عرفناه هنحبه لو عرفناه حياتنا هتتغير لو عرفناه معاملتنا هتتغير عشان كده الله سبحانه وتعالى في سورة الصف قبل ما سبحانه وتعالى يقول تجاهدون في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى قال ايه قال سبح لله ما في السماوات الكون كله اتقلب مسجد في لحظة الكون كله بيسبح ربنا ربنا قبل ما يكلمك عن الامر كلمك عن الامر لو عرفت الامر صلاة الفجر هتبقى سهلة عليكي لو عرفت الامر التضحية باي شيء عشان الدعوة الى الله هتبقى سهلة عليك لو عرفت الامر تكبيرة الاحرام هتبقى سهلة عليك لو عرفت الامر حجاب امهات المؤمنين هيبقى سهل عليكي لو عرفت الامر معاد عادش المعصية اللي معذباك وواقفة حاجز بينك وبين ربنا هيبقى التوبة منها صعبة عليك لو عرفت الامر هيبقى اظهار خصلة من شعرك او make up او او او علاقة حرام في حياتك مش صعبة عليك انك تسيبيها لو عرفنا احنا بنسيب عشان مين عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة من رب العالمين قال ذاق حلاوة الإيمان, حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لو عرفنا حب ربنا هندوق حلاوة الإيمان عارف يعني حلاوة الإيمان الدنيا هتبقى حلوة الابتلاء هيبقى حلو طعم الحياة هيبقى حلو كل حاجة في الحياة هتبقى حلوة هنبقى عايشين حلاوة الدنيا وحق الصلاة هتبقى حلوة قيام الليل هيبقى حلو الصيام هيبقى حلو الايمان حلاوته هتحلي كل حاجة في الحياة السكر الحقيقي بتاع الحياة هو الايمان اه لو عرفنا ربنا لما ايوب عرف ربنا قال على اشد ابتلاء في الدنيا مسني الضر وكأنه مس بسيط لما سليمان عرف قد ايه قدرة ربنا وقد ايه كرم ربنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عرف جلال ربنا كان بيقول يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي أنا بغمض عيني وقلبي عايش مع جلال الله ومع ملكوت الله سبحانه وتعالى هناخد النهاردة اسم يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى اسم من, من مستشفى الأسماء الحسنى داووا مرضاكم بالأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى بيقول آية أيما تدعو انت نفسك في ايه احلامك ايه امانيكي ايه اقصى امنية في الحياة ليكي ايه ايه الباب اللي مقفول قدامك ونفسه انه يتفتح ايما تدعو فله الاسماء الحسنى كل الاسماء الحسنى ابواب للدخول على الله 99 باب للوصول لتحقيق احلامك 99 باب للسعادة 99 طريق للفردوس الاعلى 99 طريق لحب الله والحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى دي من معجزات الاسلام ودي اللي بتخلي الدنيا جنة ودي اللي بتفرحنا بربنا سبحانه وتعالى هناخد النهاردة اسم يا جماعة هناخد اسم مهم قوي في الايام دي الايام اللي كل الناس بتقول هي مقفله ليه الدنيا مقفله في وشي الابواب مسدوده اروح فين انا حاسس ان انا مخنوق انا حاسس انا مقفول من جوايا اصلا نفسيتي مقفوله طب اعمل ايه واروح فين و... اتصرف ازاي في الايام اشد ايام مرت على الكرة الارضية فيها مرض وفيها كرب وفيها ضيق وفيها خنقة اسم مهم قوي قوي قوي قوي اسم البشر كلهم متعلقين بيه اسم بيكلم واحد حس ان الدنيا قدامه مسدودة وان السكة اللي هو ماشي فيها جابت اخرها وما عادش عارف يقدم خطوة لقدام هنتكلم النهاردة عن اسم محتاجينه في كل لحظة في حياتنا عن اسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا بيه مع كل طلعة نهار نهار ومع كل دخلة ليل وعند قيام الليل وعند السحر الأعلى هنتكلم عن اسم الله الفتاح اكتر اسم احنا محتاجينه في الايام دي يا جماعه لان الايام دي كلها اغلاق كلها خنقه كلها قفله حتى من جواك تقول انا مقفول ليه انا نفسيتي مقفوله ليه الدنيا مقفله حواليا ليه عشان كده اسم الله الفتاح الناس كلها مرتبطه بيه بس من غير ما تحس يعني تعالى كده اي داعيه وهو طالع مثلا يدي درس لا الناس تقول له الله يفتح عليك يا مولانا الله يفتح عليك تعالى كده شوف مثلا واحده شافت عروسه لابنها انا قلبي اتفتح لك اول ما شفتك شوف كده واحد فتح محل جديد يا فتاح اول اسم بيقوله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم شوف اي مدرس لما يلاقي طالب نبيه عنده يقول له الله يفتح عليك يا ابني الله يفتح عليك شوفوا اي ام وابنها خارج بره تقول له ربنا يفتحها في وشك روح يا ابني ربنا يفتح لك ابواب الرزق يا ابني شوفوا يا جماعه اسم الفتاح الناس مرتبطه بيه قد ايه الناس مرتبطه باسم الفتاح كتير كتير ده احنا مهما اتكلمنا ومهما استقصينا الناس مرتبطه بالاسم ده قوي ليه اصل الفتاح لما بيفتح بيفتح اصل ربنا لما بيدي بيدي الفتاح لما بيفتح تخيلوا مثلا كتب زي الامام النووي رحمه الله يعني ايه المشكلة ان انا جبت 40 حديث وحطيتهم في كتاب وسميتهم الاربعين النووية العالم كله القارات السبعة وصل لها كتب الامام النووي يعني في الف كتاب اتألف زي كتاب رياض الصالحين اشمعنى كتب هذا الرجل رحمه الله اللي مات في عز شبابه يعني الامام النووي مات اكبر من سني الوقت واقل من سني الوقت وانا قاعد الامام النووي مات في اول الاربعينيات رحمه الله يعني فتح الله لما ربنا يفتح الابواب للكلمة اللي خرجت من لسانك وتلاقيها وصلت للدنيا كلها لما بيفتح بيفتح لما ربنا فتح على قويس القرني واحد من العشرة المبشرين بالجنة كان واقف يطلب منه ان هو يدعي له ويستغفر له سيدنا عمر بن الخطاب بيدور على اويس القرني يقول له ادعي لي ده عمر بن الخطاب من العشر المبشرين بالجنه ربنا يفتح على شاب من الشباب بنشوفها كتير على ال social media شاب يعني ممكن شاب بسيط وتلاقي المقاطع بتاعته بقت بالملايين ربنا الفتاح ربنا ممكن تلاقيه يفتح على شاب فقير جدا يبقى multi مليونير فكرة واحدة ممكن واحد يبقى ملياردير بسببها هي الفيسبوك كده ايه دي فكرة فكرة صاحبها بقى من اغنى عشرة على وجه الارض الاختراعات الاكتشافات كل دي من اثار اسم الله الفتاح كل الدنيا كلها الوقت مستنيه مصل كورونا مستنيه ان مرض كورونا ده يلاقوا له مصل مستنيين ان ربنا يفتح على حد بفكره مصر ربنا الفتاح احنا عايشين في كرم الفتاح سبحانه وتعالى قادر انه يفتح هدف الحلقه بتاعت النهارده ان انا اقول لك قادر انه يفتح لان انا حاسس بيك وحاسس بيك وانت بتقولي يعني ممكن اللي انا فيه ده يبقى فيه فرج منه يعني انا ممكن اخرج من اللي انا فيه يعني الطريق المسدود ما هو اسم الله الفتاح بيكلم كل واحد وصل لطريق مسدود كل واحد مع مراته وصلوا لطريق مسدود خلاص البيت هينهار البيت هيخرب كل واحد مع ابنه ابنه بيدمن ولا ابنه عنده سرطان ولا ابنه اتولد عنده داون ولا خلاص وصل لطريق مسدود كل واحد في شغله بالذات بعد ازمه كورونا وصل لطريق مسدود كل واحد وصل لاكتئاب نفسي وامراض نفسيه الدكاتره قالوا له خلاص اللي احنا عملناه معاك ده اخر الطب خلاص وحس انه وصل لطريق مسدود كل واحد عليه ديون وحس انه وصل لطريق مسدود اسم الله الفتاح بيقول لكل اللي الدنيا قفلت في وشهم في ابواب كتير قوي للفرج الوحيد اللي يعرفها هو ربنا وعنده مفاتح الغيب يعني ايه عنده مفاتح الغيب في ابواب كتير قوي للفرج انت ما تعرفهاش في ابواب كتير قوي للفتح انت ما تعرفهاش في فرص كتير ربنا قادر انه يفتحها لك هو اللي يعرفها انت ما تعرفهاش اه لو وقفت على بابه على بابك يا رب ممكن يكون اللحظه اللي انت هتيأس فيها على باب ربنا وتسيبه هي اللحظه اللي الباب هيتفتح فيها هيفتح هيفتح مش هيسيب الباب مقفول ابدا اصل هو اسمه الفتاح هو سمى نفسه الفتاح ليه الا لو هو عايز يعرفك الا لو هو رايد يعرفك انه هيفتح لك وانه هيفتح عليكي سبحانه وتعالى قادر انه يفتح قادر انه يفرجها عليك سبحانه وتعالى كنت بتكلم كنت لسه خارج من المستشفى يعني مرة من المرات الواحد دخل فيها المستشفى عناية القلب نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله ان يفتح علينا بالعافية فقاعد مع واحد فبيقول لي والدي سافر المانيا عشان يتعالج مريض بالقلب الدكاتره في المانيا قالوا قالوا خلاص ميت ميت الموضوع لا يمكن هو الموضوع ساعات او ايام بيقول اخويا اتصل الراجل بيحكي لي بنفسه بيقول اخويا اتصل بيا من المانيا قال لي روح جهز التربه بتاعت ابوك روح صلح المدافن وجهزها لان يا والدك هيرجع ميت يا اما هيموت اول ما يرجع فبيقول رحت وجهزت التربه وجهزت كل حاجه خلاص ابويا ميت ميت اكبر دكاتره في العالم واكبر اساتذه قالوا ميت ميت بيقول لي بيقول لي ابويا جه 30 سنه 30 سنه بعدها ما اشتكاش من مرض 30 سنه بيقول لي ما راحش للدكتور بيقول لي لما كان يتعب ولا كليته توجعه ولا اي حاجه توجعه يحط ايده على مكان الالم ويرقي نفسه فايه السر قال لي من ساعه ما رجع بقى كل يوم يصحى الساعه 12 بالليل يمسك المصحف ويقعد يقرأ لحد الفجر قال لي يوميا 30 سنة قال لي لحد يوم ما مات 30 سنة ما احتاجش يروح لدكتور ربنا الفتاح راح للفتاح لما الدكاتره قفلوها في وشه لما الناس قالوا له مفيش فايده والله يا شباب انا لما بروح لاي طبيب و... ويقول لي خلاص الموضوع ده مالوش حل غير كذا والله بستبشر ان الشفاء نازل من عند الفتاح وان الفرج نازل من عند الفتاح اول ما البشر بيقفلوها ربنا بيفتحها من عنده عشان يعرفك قدرته سبحانه وتعالى قادر يفتحها قادر يفرجها تخيل كده واحد والدته اصيبت بكورونا نسال الله العافيه لنا جميعا ولجميع المسلمين يا رب اصيبت بكورونا وحاول يجيب لها تنفس وبدا النفس يضيق وبدا ضوافرها تزرق وشفايفها تزرق اجري بقى على مستشفيات مفيش مستشفى راضيه تقبلها ولا في مستشفى عندها مكان وفجأة واحد بيكلمه فقال له والدتي بتموت قال له طب انا اعرف دكتور بيتصل بالدكتور قال له تعالى انا عندي مستشفى خاصة وفيها اوضه فاضية واجهزه التنفس كلها ووسائل التنفس كلها موجوده فجاه النفس اتفتح فجاه الطريق اتفتح فجاه كل حاجه اتفتحت يا جماعه ده ده فتح بشر لبشر امال فتح الفتاح للبشر امال ربنا يقدر يفتحها عليك قد ايه امال الفتاح يقدر يفتحها عليك قد ايه سبحانه وتعالى احد رجال الاعمال كانت جاي له شحنه في المينا فهو رايح يستلم ومعاه الورق بقى والحاجات بتاعه التخليص والكلام ده فمجموعه من التجار جاي لهم شحنات من المينا فادوا له كلهم ورقهم عشان يستلم ويخلص الموضوع كله بيقول رايح فراكب راكب المواصله نزل من المواصله التاكسي يعني اللي وصله بيقول بيبص على الشنطه الشنطه اللي فيها كل الورق شحنات بالملايين ملايين الجنيهات بل ملايين الدولارات كل حاجه ضاعت في لحظه العربيه راحت والشنطه فيها بيقول انا ما جاش في ذهني ساعتها غير ان انا استغيث بالفتاح غير ان انا بيقول وقفت ساعه في الشارع رافع ايدي وبدعي الفتاح سبحانه وتعالى ان ربنا يغيثني مما انا فيه وانه يجعل لي فرج مما انا فيه بيقول ساعه وقعد يدعي ربنا لا عربيه وقفت قدامه عربيه اجره فبيقول له لا انا مش عايز اركب فبيقول له انت مش كنت راكب معايا دلوقتي هو انت اللي نسيت الشنطه دي بيقول لقيت المستندات في ايدي في لحظه لقيت كل الورق في ايدي في لحظه لجأ للفتاح لجأ للفتاح يفرجها عليه لما الدنيا كلها قفلت قدامه يا كل واحد متخرج جديد يا كل واحد لسه عنده مفاتح الغيب ما هوش عارف هي ابواب الرزق موجوده ولا لا هيشتغل فين هيتجوز مين هيجيب شقه منين الدنيا مقفله قدامه مئات الالوف من الشباب قاعدين على القهاوي اللي متخرجين لحد ما بقى عندهم 30 سنه مش عارف يعمل ايه اصحابه اللي متخرجين قبله بخمس دفعات لحد دلوقتي ما اشتغلوش فضلا عن انهم يتجوزوا فضلا عن انهم يخلفوا فضلا عن انهم يبقى عندهم مشاريع مستقره وانت خارج انت في اكتر لحظه محتاج فيها الفتاح لانه هو اللي يقدر يفتح لك يقدر يفتح مش بس يقدر يفتح في الرزق اصل الفتح مش رزق بس يقدر يفتح على قلبك يقدر يفتح على قلبك يقدر مش مرة كده تلاقي فجأة آية سمعتها من الراديو او انت ماشي في الشارع تحس ان الآية رسالة ليك تحس ان الآية ربنا فتح لك قلبك بيها والله يا شباب شاب من الشباب وكان خلاص من شباب القاهرة وكان فقير جدا وقعد يحاول ان هو يجيب فلوس من كل الوسائل الحرام الدنيا مقفلة فمرة وهو قاعد بقى في الصالة اللي على الارض من غير سجادة الترابيزة القديمة وهو بيخبط على الترابيزة وبيقول خلقتني ليه يا رب خلقتني ليه هو بيخبط الراديو القديم اتهز طلع منه صوت اذاعه القرآن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دي كانت اللحظة الفارقة ان الشاب ده التزم وتاب الى الله سبحانه وتعالى الفتاح ممكن يفتح عليك انك تسمع كلمة يفتح على قلبك بيها احد الشباب ودي قصة حقيقية كان رايح اتفق مع مجموعة من الشباب والبنات ان هم يروحوا شقة بقى والساحل الشمالي ويعيشوا حياتهم بقى والعياذ بالله كل الموبقات فهو كان خايف لان كان اول مرة يعملها خايف ابوه يعرف خايف والدته تعرف خايف اصحابه اللي مالهمش في السكة دي يعرفوا خايف اي حد يعرف بيقول قفلت تليفوني عملت كل الاحتياطات وكان راكب قطر الاسكندرية وينزل من اسكندرية ويروح على المكان بقى عملت كل الاحتياطات بيقول قعدت في القطر قعد جنبي واحد بقى من العالم السنية وفتح المصحف ماشي يا عم اهي سفرية وتعدي بيقول وانا قاعد كده ومش في بالي سبحان الله العظيم كأنه ربنا لأول مرة يسمعني واللي جنبي بيقرأ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بيقول خدت السكة كلها بكاء لحد ما وصلت للمحطة بتاعت اسكندرية رجعت في أول قطر راجع بلدنا تاني وما رحتش في أي مكان الفتاح ممكن يفتح عليك بكلمة تغير حياتك تغير مسار حياتك أصل السكك كلها في إيده أصل الطرق كلها في إيده لما بيقفل طريق مش عشان ما بيحبكش عشان يفتح لك اللي اوسع منه واللي مصلحتك فيه اكتر هو اللي بايده كل الابواب وبايده كل المفاتيح احنا لسه ما اتكلمناش لحد دلوقتي يعني ايه الفتاح لسه ما اتكلمناش لحد دلوقتي ازاي انك انت ما تيأسش من فتحه ابدا ان اكتر لحظة غلق ممكن تبقى اكبر لحظة فتح وانت مش عارف ان ممكن يبقى الابواب مفتوحة حواليك بس انت مش داري ان الفتاح عمره ما مش ممكن يتخلى عنك ابدا الفتاح قادر يفتح لك هي دي النقطة اللي انا عايز الوقت قلوبنا تتشبع بيها ان هو قادر قادر يفتح على قلبك قادر ي... مش مرة رحت قاعدة وكان مطلوب منك تتكلم او انت داعية وكان مطلوب تطلع على على منبر حصلت لنا كلنا حصلت لنا كتير ان انا ابقى طالع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش عارف انا اقول ايه حصل لي ظروف كنت مريض ايا ما كان مش عارف اقول ايه تطلع على المنبر وتناجي الفتاح تلاقي نفسك مش عارف تبطل هينزلوك من على المنبر بالعافية كتر الافكار اللي ربنا بيفتح بيها على قلبك وعلى ذهنك وعلى صدرك انت مش عارف تبطل كلام اصلا الفتاح الفتاح لو فتح على لسانك يا داعي الى الله الفتاح لو فتح على على ذهنك وافكارك يا مخترع يا اللي قاعد في المعمل بتاعك الفتاح لو فتح لك ابواب السعاده واختار لك الزوج اللي يسعدك الفتاح انت كل مستقبلك وكل سعادتك في ايد الفتاح انت كل اللي انت محتاجه في الدنيا في ايد الفتاح ما ينفعش انك انت تعصيه لان هو اللي في ايده كل حاجة في حياتك وانت محتاجه في كل لحظة سبحان الله يا شباب يعني لو البشر قفلوها عليك لو واحد طردك من الوظيفة لو مصدر دخلك الوحيد في الازمة اللي فاتت دي راح منك لو اي حاجة كنت متعلق بيها وراحت منك لو حد قفلها عليك لو واحد وقف لك وش في وش لو واحد بقى سد وبيشدك لورا ومنعك من انك تطلع لقدام اوعى تيأس الفتاح ممكن يفتح لك باب لا انت ولا هو تخيلت والله الواحد بيستعجب السنه دي شفته في مصر الشتاء السنه دي شكله ايه والسنه اللي فاتت من اول ما سد النهضه بداوا يحاولوا يمنعوا الميه عن مصر سبحان الله العظيم ربنا يرد كيدهم عنا يا رب ويسلم مصر من كل كيد ومن كل عدوان يا رب من اول ما بدأوا الشتاء بقى عجيب سبحان الله العظيم كانها رسالة من ربنا لو البشر حاولوا يقفلوها عليكم انا اقدر افتح لكم ابواب فتح لا تتخيلوها ولا تتصوروها الفتاح قادر انه يفتح على قلبك قادر انه يفتح على نفسيتك قادر انه يفتح عليك فيما لا تتخيله لانه هو الفتاح سبحانه وتعالى هنقدر نعرف يعني ايه الفتاح بحقه حقيقي اصل هو لما بيفتح بيفتح عشان كده الناس متعلقة بالاسم ده قوي سبحان الله كنت يعني في قول الله سبحانه وتعالى رحمة من عندنا ربنا بيتكلم عن أيوب أيوب ده أشد مرض ابتلي بيه إنسان على وجه الأرض 18 سنة مرض مزمن خلاه يتشل ويبقى مكانه كان بيدخل الخلاء متسند على مراته وكان بيخرج من الخلاء متسند على زوجته سيدنا أيوب مرض مرض رهيب أرضه اتحرقت ال- ال- بيته اتحرق ولاده كلهم ماتوا فيش إنسان ابتلي الابتلاء اللي ابتليه سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام سيدنا ايوب لما ربنا رجعه لاولاده وشفى له زوجته وخلاها تحمل في, في ضعف الذريه ورجع له فلوسه وامطرت السماء عليه ذهب السماء مطرت عليه ذهب السماء بتمطر ذهب للي ربنا يريد وربنا سبحانه وتعالى اداله العافيه تاني و- وربنا اداله كل حاجه ربنا قال في الاخر ايه رحمه من عندنا رحمه كل يا رب اللي انت عملته لايوب ده رحمه واحده رحمه زي قصه موسى والخضر بعد كل اللي الخضر عمله برحمه الله قال في الاخر رحمه من ربك كل ده رحمه واحده امال يا رب رحماتك بقى امال يا رب بقى رحمتك لو تنزلت هتبقى ايه يا رب كذلك لما ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام إنا فتحنا لك فتحا فتحا دي اقري سورة الفتح كده أربع صفحات فتحات منهمرة هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ينصرك الله يهديك صراطا وعدكم الله مغانم كثيرة أخرى لم تقدروا عليها أثابكم فتحا قريبا يد الله فوق أيديهم إنما يبايعون الله ذلك مثلهم في الت... إيه يا رب ده كل ده يا رب فتحة امال لو فتوحات بقى عشان نعرف يعني ايه فتح عشان نعرف انه لما بيفتح بيفتح يعني ايه فتح هو واحد فتح دكان كسب 1000 جنيه في اليوم يقول انا في فتح لا اللي في فتح ده واحد كسب مليون جنيه في يوم اللي في فتح ده واحد ما كانش لاقي ياكل وبقى ملت ملياردير هو الفتح ده يعني اقبلت عليك الدنيا بما فيها فتح الله عشان كده الناس متعلقه قوي بالفتح لان الفتح ده هو التغيير الدرامي لحياتك ان ربنا قادر انه يغير حياتك تغيير درامي زي سيدنا موسى كده من اسود يوم لاول ليله في شهر العسل اسود يوم مطارد من من من من من, من خطر عليه وعايزين يقتلوه جعان بطنه خضرت من الجوع واكل ورق الشجر جلد بطنه دخل في ظهره كما يقول ابن كثير م- مطارد مش لاقي شغل وحيد وبيجري لوحده وفي الاخر في الليله دي لما عمل عمل صالح واحد بس سقى لهما عمل عمل شهامه عمل واحد صالح الفتاح عمل له ايه الجو... ليلتها كانت شهر العسل ليلتها كانت اول ليله في شهر العسل يعني واحد اسود يوم في حياته بالنهار واسعد ليله في حياته بالليل هو ربنا و... و... ونايم وفي ايده عقد عمل 10 سنين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا وبيت ومأوى ووظيفه وزوجه هو ايه ده وامن و... و... وزال التهديد الفتاح الفتاح قادر انه يغير حياتك كلها في لحظة الفتاح قادر انه يفرجها عليك سبحانه وتعالى في لحظة لو انت فعلا اقبلت على الفتاح عشان كده اه لو فتح اه لو فتح احد السلف يقول وجدت في خزانة بني امية حبة حنطة امحاية في حجم نواة التمرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل لما الفتاح بيفتح الارض بالرزق كانت حبايه القمح قد نواه التمره ربنا قادر ربنا قادر ان هو يفتح فتح مبين سبحانه وتعالى قادر ان هو يفتح اكتر مما تتخيل واكتر مما تتصور عشان كده الفتاح بيكلم مين الفتاح بيكلم كل واحد الدنيا قفلت في وشه والابواب اتسدت في وشه وحاسس انه ما هوش عارف يروح ولا يجي عايز اقول لكم قصة او مثل جميل قوي يا جماعة عشان نعرف يعني ايه الفتاح ونعرف احنا ازاي عايشين في فتح الفتاح بس مش واخدين بالنا احنا سبب مشاكلنا مش ان الابواب مقفولة اصل هو الفتاح ازاي يبقى هو الفتاح والابواب مقفولة والله يا جماعة احنا اللي سايبين الابواب المفتوحة احنا اللي معرضين عن فتحه وابوابه المفتوحة كلمة شرخت قلبي مرة داخل مسجد في منطقة ممكن يبقى ساكن فيها 300 400 الف يعني حوالي 1000 واحد على الاقل فداخل فلقيت المسجد بيصلي فيه خمسة ستة فبقول له راجل كبير كده طيب قوي وشه كده عليه الصلاح كده والله حسيب فبقول له هي الناس فين ده الحتة دي فيها يجي 1000 واحد خمسة قال لي بابه مفتوح اللي عايز يدخل يدخل الكلمة دي شرخت قلبي يا جماعة بابه مفتوح الفتح ممكن يكون موجود انت اللي ما انتش حاسس بيه عشان كده آه، آه، احد الناس كان محكوم عليه بالاعدام يعني مثل ضرب مثل محكوم عليه بالاعدام فدخل عليه الملك بالليل المفروض الاعدام يتنفذ بعد الفجر فقال له اطلب قبل ما تموت اطلب قال له اتوسل اليك اتوسل اليك انا عايز انجو انا مش عايز اموت الملك قال له طيب انا هسيب لك باب مفتوح في الزنزانه لو انت اكتشفت المكان اللي مفتوح في الزنزانه اخرج وانا هأمر جنودي بره ان ما حدش يتعرض لك لحد الفجر قدامك فرصة الملك خرج وشد الباب وراه الراجل كان هيتجنن الملك مش بيكذب وده ملك البلاد وهيكذب على واحد زي ليه قعد يبص حواليه يا ترى المكان اللي الملك فتحه لي فين اه ممكن يكون السقف السقف يكون سهل ان انا اكسره قعد يكسر في السقف يكسر في السقف يكسر في السقف لقى ممر جري من الممر لقى في النهايه سد الطريق سد يبقى مش هو ده الفتح رجع تاني تعبان ومتبهدل ومش قادر بس لازم يحاول قعد يبص حواليه اه ده جدار اهو طب ما الجدار ده ممكن يبقى وراه الفتح قعد يكسر في الجدار يكسر في الجدار لقى نفق طويل فضل يجري فيه لقى قدامه بحر والطريق مسدود مش ممكن يكون ده الفتح اللي الملك قال لي عليه رجع تاني يا ترى الفجر بيقرب طب اعمل ايه وانا خلاص منتهي يبقى تحت الارض بقى فضل يحفر في الارض يحفر في الارض لقى بير عميق فضل ينزل ينزل لقى السكه في الاخر سد رجع قعد يبص يمين وشمال خلاص ضاعت انا ما عرفتش الباب اللي الملك فتحه لي فضل قاعد يائس ومحبط ومهدود الفجر الملك دخل عليه قال له انت لسه هنا انت لسه ما عرفتش الباب اللي انا فتحته لك قال له انا عملت كل حاجه انا شقت السقف انا حفرت الارض انا شقت الجدار انا عملت كل حاجه الباب ده فين الملك قال له عارف الباب اللي انا كنت فتحه لك فين الباب بتاع الزنزانه ده اهو اللي انا شدته ورايا بس ما قفلتوش ورايا بمفتاح انت لو كنت بس فتحت مقبض الباب كنت خرجت بره وانا كنت امر جنودي بره ان هم يسيبوك لو انت فتحت الباب انت فكرت في كل طريق الا اوضح طريق انت فكرت في كل سبيل الا اسهل سبيل اهو الراجل المسجون ده عامل زينا يا جماعه كلنا مسجونين كلنا محبوسين جوه خوفنا جوه اوهامنا جوه احزاننا كلنا الدمعه محبوسه في عينينا وجايبه لنا هم وكمد كلنا الهم محبوس في صدورنا كلنا الكلام محبوس في لساننا كلنا محبوسين جوه الاوهام وجوه الخوف كلنا عايزين نتحرر ولكن مش عارفين وربنا الفتاح سايب لنا الابواب مفتوحه بس احنا مش فاهمين ابواب ربنا اللي مفتوحه قدامنا وسبل الفتاح اللي ربنا فتحها لنا النهارده كنا بندخل مع بعض احنا لسه ما دخلناش ايه هو معنى الفتاح وربنا ما سماش نفسه الفاتح ليه وربنا ما سماش نفسه فتاح ليه الفتاح هو ايه المعنى هو ربنا ب... يعني سمى نفسه بالاسم ده ليه وهو الاسم ده ممكن يغير في حياتي ايه طب استفيد من اسم الفتاح امتى طب امتى ارفع ايدي واقول يا فتاح هو الرسول امتى قال يا فتاح هو الرسول امتى نداه هو انا محتاج الاسم ده طب محتاجه قد ايه ومحتاجه ازاي وازاي ربنا يفتح الابواب عليا ويغير لي حياتي ويفرجها من عندي باذن الله سبحانه وتعالى نستأنف مع بعض في هذه السلسلة باذن الله سبحانه وتعالى التي اسال الله ان يجعلها فتحا علينا جميعا فتحا في معرفة الله فتحا في حب الله فتحا في الزهد في الدنيا فتحا في الشوق الى الفردوس الاعلى فتحا في قيام الليل وصيام النهار فتحا في العمل الصالح فتحا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل ده هو اللي علمه لنا عليه الصلاه والسلام سلسله انا فتحنا لك تدبرات في اسم الله الفتاح ان شاء الله باذن الله نكمل مع بعض المرة الجاية انتظرونا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم نسألك باسمك الفتاح أن تفتح لنا أبواب الرزق وأن تفتح لنا أبواب الشفاء وأن تفتح لنا أبواب الفرج من كل كرب يا فتاح يا أكرم الأكرمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير